ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد اليوم هو الاثنين الموافق السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام 1423 من الهجرة الموافق للثامن من شهر يوليو لعام 2002 من الميلاد ودرسنا هو العاشر من دروس قراءة زاد المعاد وابتداء استميح الإخوان عذرا على ما تم ما, ما يتعلق بالتأخير وأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولكم من أمرنا يسرا وألا يحرمنا الدعوة إلى سبيله ولا يحرمنا فضل هذه المساجد وهذه المجالس فهي نعمة نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا منها وأن يوزعنا شكرها اللهم آمين وكان الكلام فيما يتعلق بذكر صفات الطيب وصفات الطيبين فيما ذكره من أن الله تبارك وتعالى لا يصطفي من كل جنس من المخلوقات إلا أطيبه وكان الكلام في آخر لقاء يتعلق بما يتصف به الطيب من الأخلاق الطيبة كالحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة ولين العريكة والصدق وسلامة الصدر من الغل والغش والحقد والحسد ثم التواضع وخفض الجناح لأهل الإيمان والعزة والغلظة والغلظة على أعداء الله وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله والعفة والشجاعة والسخاء والمروءة وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر والعقول ثم كان الكلام انتقل الى كذلك لا يختار من المطاعم الا اطيبها وهو الحلال الهنيء المريء الذي يغذي البدن والروح احسن تغذيه مع سلامه العبد من تبعته وذكرت فيما يتعلق بذلك ان الطعام او ان الماكل او ان الكسب او ان ما يتغذى به هناك صله كبيره بين حل الحل والحرمه وبين العمل الصالح والفاسد وهذا من اسرار قوله تعالى يا ايها يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وايضا بعض ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم لحم نبت من حرام فالنار اولى به وهذه مساله ينبغي ان تكون مفهومه ان العبد اذا اراد ان يعين نفسه على فعل الصالح فهناك مقومات تعين على فعل الصالح اولها سلامه المعتقد ثانيا حسن اليقين في الله سبحانه وتعالى ثالثا ارتجاء الاجر من الله عز وجل رابعا الايمان باليوم الاخر الايمان باليوم الاخر خامسا الصحبه الطيبه سادسا الاكل الحلال والكسب الحلال الكسب الطيب الحلال الذي يتصف بصفتين الكسب الطيب الحلال وعرفنا معنى كل من هذين الوصفين معنى كون الكسب طيب اي انه من جنس ما احله الله لبن عسل تمر فهذا طيب فهم اما خمر وخنزير وميته فهذا خبيث فهذا معنى طيب واما معنى حلال فهو الوجه الذي تكسب منه فاخذه عن من خلال بيع حلال من خلال أجرة بغير غبن أو بغير تعاون على إثم أخذها هبة هدية عوض ميراث كل هذه وجوه كسب جعلها الله تعالى لعباده كسب حلال فيبقى هذا هذان وصفان لابد منهما في الطعام او الكسب عموما سواء كان الكسب ده يتحول لطعام لمشرب لملبس لغ- لدواء لشيء يتغذى به لشيء يستمتع به لابد ان يكون طيبا حلالا طيبا حلالا فالطيب متعلق وصف متعلق بايه؟ الطيب وصف متعلق بال- هذا كان ذكرته في المره السابقه الو- الطيب وصف متعلق بجنسه والحلال وصف متعلق بطريق كسبه فلا بد ان يتوفر في المكتسب او في المحصول عليه في الطعام في الشراب م? في الكسب ان يتصور فيه ان يتوفر فيه إيه؟ وصفان الوصف الاول ان يكون حلالا حلال هذا متعلق بطريق الكسب انت جبت الجنيه ده منين سرقته خدته غ- رشوه خدته غصب خدته بشيله محرمه فاهم خدته ببيع محرم خدته بنتعاون على اسم يبقى كل هذا كسب محرم حتى لو اشتريت بلبن فيبقى ايه هو حرام طيب فاهم لانه لبن ما تقدرش تقول لكنه لبن ايه حرام من في كسبه واحد لو جاب الجنيه ده جبت الجنيه منين قال من بيع حلال او من كرايه اجرت نفسي يعني فاهم او من هبه او من هديه او من ميراث او من عطيه بغير رشوه او ما شابه طيب ثم جاء به خمر او جاب به دخان او جاب به خنزير ع- عافانا الله واياكم فيبقى هذا حلال ايه خبيث لان هذا الكسب حلال لكنه مم، اشترى به خبيثا فلا بد ان يكون حلالا طيب هذا الكلام معاد بس لاهميته بعيده على الاخوان عشان يفهموا ان كل كسب لابد يكون فانت بتتحرى في المكاسب وذلك بالوقوف على الطرق الذي جعلها الله للمكاسب افترض ان انت مثلا هنمثل الموضوع بان هناك عشر طرق عشر شوارع كل شارع بتقدر تجيب منه حاجات تقدر تجيب منه دراهم ودنانير لكن الله عز وجل اذن لعباده في خمسه شوارع خمسه طرق م? ومنعهم من خمسه اخرين مثلا فيبقى انت ملزم بانك تقف في الطرقات او في الطرق او في المسالك التي م? التي جعلها الله سببا للحصول على هذه المكاسب فهم كالبيع والشراء كالكراية الإكراء يعني اللي هو الأجرة إنك إنك أنت تشتغل عند واحد تشيل وتحط وتاخد أجرة على جهدك فهم كالهبة كالعطية بغير رشوة خذوا العطاء ما دام عطاء إلا أن يكون رشوة في الدين أي عطية حتى لو واحد إيه واداني عطية أو هبة أو هدية والسنة إن المسلم إذا جاءه من أخيه عطاء يأخذه ولا يرده فاهم ما دام ايه مفيش في رشوه في الدين ما هوش عطيه عشان تشهد زور ما هوش عطيه عشان تسكت عن منكر ما هوش عطيه عشان خاطر آه تظلم انما هو مجرد عطيه خذوا العطاء ما دام عطاء او ميراث او ما شابه كل دي طرق مم، جعلها الله سبيلا لكسب الاموال فاي واحد يقف في اي طريق من دي ويحصل على مال يحصل على كسب طعام شراب اموال درهم دينار ما دام من الطرق المأذون فيها يبقى اذا إيه؟ نقول ان الراجل ده او العبد ده خد المأخوذات دي من طرق الايه؟ الحلال. فاهم؟ وفي طرق ثانيه في شوارع ثانيه ممكن تجيب لك برضه متاع وتجيب لك دراهم ودنانير وتجيب لك كسب لكنها محرمه. زي السرقة وزي الغصب وزي التعدي وقطع السبيل و- وزي ال- الرشوة و- وزي الاحتيال الباطل والتعاون على اسم والمؤاجرة في المحرم انك انت جهدك نفسه تبقى ظالم تبقى قاتل تبقى فاجر تبقى ماجن تبقى يبقى راقصة يبقى مغني يبقى ممثل هذه إجارة لكنها إجارة في الفجور إجارة في الباطل وهكذا فمثل هذه الوجوه مالها وجوه كسب محرم حتى لو اشترى به طيب يبقى انتفى وصف من الوصفين فاهم انتفى وصف من الايه من الوصفين لذلك جاءت الاوصاف في بعض الاحيان بالحل المطلق وساعات- وبعض الاحيان بالوصفين حلالا طيبا واما في التحريم ففي بعض الاحيان في بعض الاحيان يطلق الله عز وجل الوصف على وصف واحد كما في قوله تعالى واحل له يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فاهم يحل له ليه؟ لأن هذا في موطن تعيين الأجناس فذكر الطيب والخبيث بس فهم؟ يحل لهم الطيبات أحل الشرع أحل لنا إيه؟ أحل لنا من البهائم مم، المزكى من غير ذي ظفر ولا ناب زي البقر والإبل والغنم والماعز فهم؟ وأحل لنا من الطير وبرضه من غير الجوارح فهم؟ ومن غير آه، الأكلة اللحوم فهم؟ أو ذات ال- ال- المخلب أو ما شابه المهم انه احل لنا هذه الاشياء وحرم علينا في المقابل الخمور الكلاب السباع ذوات الانياب اكله اللحوم الطيور ذوات المخالب الخمور الدم المسفوح الميته اشاره الى الاجناس وان الشريعه عموما م، وما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام فكان من اوصاف النبي من اوصاف فعل النبي من اوصاف الشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام ويحل له ويحل لكم الطيبات وي- ويحل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم من حيث وصل ايه؟ لكن لما جاء في الايه كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فشدد على ان يكون الاكل من الطيب طيب هنا في الايه هو ما اشتمل على الوصفين لان الحرام خبيث الحرام لانه قال في الايه ويحرم عليهم الخبائث فهم فالحرام ايه خبيث حتى لو كان من جنس طيب فلو واحد سرق درهم واشترى به لبن سرق درهم واشترى به لبن اللبن طيب ولا خبيث صار خبيثا بايه بالكسب صار خبيثا بالكسب فقوله كل من الطيبات هو ما لابد فيه من مم. من الوصفين من الوصفين ما يتعلق بالكسب وما يتعلق بالجنس جبته منين ونوعه ايه جبته منين حلال نوعه ايه طيب عرفت وكم من انسان يكسب حلالا ويشتري خبيثا ويكسب حراما ويشتري طيبا وكلاهما مم. غير طيب كلاهما غير طيب فاهم لانه فاقد الوصفين كفاقد وصف منهما طيب في قوله تعالى كل من الطيبات واعملوا صالحا اشاره الى ان اكل الطيب من مقومات العمل الصالح اللي بياكل حلال واللي بياكل عياله حلال واللي بيتحرى الحلال قلبه بيكون منير مع ال- مع المق- مع الثوابت الاخرى مش لوحده ما في نصراني بياكل حلال طيب وفي يهودي بياكل حلال طيب لا تميل نفسه الى الغصب ولا الى الربا ولا الى الرشوه ولا الى السرقه لا تميل نفسه من باب حسن الطباع ولا يشرب الخمر ولا ياكل الميته ولا ياكل الخنزير من باب حسن الطباع او سلامه العقول وليس من باب سلامة المعتقد والإيمان بالله وحسن اليقين بالله والإيمان باليوم الآخر والتماس الأجر من الله فهم؟ فإذا أكل الحلال عامل مساعد على عمل الصالحات واكل الحرام عامل مساعد على فعل ايه على فعل المعاصي والموبقات هذا مع المسا... مع الثوابت الاخرى هذا مع ايه مع الثوابت الاخرى بحيث لا يفهم احد ان الاكل الحلال خلاص ما دام كان حلال يبقى هيعمل طيب هيعمل صالح لا لو اكل حلال وعقيدته فاسده ولي وعن- وليس عنده حسن ظن بالله ولا عنده يقين في الله ولا يؤمن باليوم الاخر ولا يرجو الرجاء الثواب من الله حي- هيخرف ويبدل ويرتد ويسفه ويستهزئ وبياكل حلال وبياكل حلال اذا هذا امر تنتبه اليه اذا هو من عوامل المساعده اذا انت كعبد مسلم موحد ترجو السلامه وترجو أن تقوم على مقتضيات السلامة فإن من مسالك السلامة أن تضيف إلى مقتضيات السلامة الحرص على أكل الحلال لأن من صفات الطيبين أنهم يأكلون من المطاعم ولا يختار من المطاعم إلا أطيبها طبعا يبقى أولا يتحرى كسبها ثانيا ثانيا كلما علا علت النفس في السلامة كلما مالت إلى الطيب من الطعام النبي عليه الصلاة والسلام كان يشم الحلواء والعسل وكان يحب الحلو البارد من الشراب اللي احنا بنسميه العصير مثلا يعني فاهم وكان لا ياكل كل بقل له رائحه كالكراث والثوم والبصل وما شابه من البقل الذي له رائحه وقال انا كلوه فاني لا أو- لا اكله ولا احرمه فاني انادي من لا تناجون لان هو دائم الكلام مع الملائكه يستقبل منهم الوحي ويخاطبهم والملائكه تتاذى من هذه الاشياء لما يبقى واحد واكل بصل وانتم عارفين ان من- من مقتضيات الاحكام الشرعيه في صلاه الجماعه ان من اكل ثوما او بصلا فانه لا يشهد الجماعه لماذا؟ لأن هذا يؤذي المسلمين ويؤذي الملائكة التي تحضر التي تشهد الجماعة التي تشهد الجماعة وده مش بس فقط في ال- الكرات وال مع- معزكم الله والبصل والثوم النيء انما ايضا في كل ما يخبث الفم فشارب الدخان واكل ال- المخدرات او ماضغ المخدرات او اكل الافيون او ما شابه من هذه الاشياء الخبيثه او شارب الاشياء برضه ذات الخ... ذات الريح الخبيث والنتن هم؟ لا ينبغي ايضا هم؟ ان ايه ان يعني لا ينبغي ان ان ي- ان ان يختار مثل هذه الاشياء طيب وليس ل- هذا من اوصاف الطيبين وليس هذا من اوصاف ولذلك ذهب بعض اهل العلم ان كل ما يخبث الفم يمنع من شهود الجماعه ومنهم من قال اخذ بظاهر الكلام بظاهر النص وقال ان هذا الحكم متعلق بايه؟ بالصوم بالصوم والبصر فاهم؟ وان كان وجه كلام العلماء الاخرين له قوه المهم انك تفهم ان دي مساله متعلقه بطيب النفس الطيب لا يشرب دخان لانه بطيبته واقصد بطيبته اللي هو طيب طيب, طيب الجنس تركيب الطيب يتوافق مع كل طيب زي ما شفنا في في الكلام في الافعال في الخلق في تعامله مع الناس شفنا ازاي يعني اتعرض علينا بعض صفات الطيب في كل الامور ليه؟ دي حاجه ذاتيه مش مش يعني لما احنا بن- بنعرضها دلوقتي من جهتين من جهة معرفة صفات الطيبين ومن جهة تعلم صفات الطيبين يعني من جهة عرض أحوال الطيبين والتركيب التركيب الذي يصطفيه الله إذا اصطفى الله من الملائكة فإنه يصطفي أطيب ما فيهم إذا اصطفى الله من البشر يصطفي أطيب ما فيهم فهم؟ إذا اصطفى الله من العلماء يصطفي أطيب ما فيهم إذا اصطفى الله من الأرض يصطفي منها أطيب أرض إذا اصطفى بقعة من البقاع إذا اصطفى سماء من السماوات جبل من الجبال أي جنس يصطفي الله منه عز وجل فإن مثل هذا يكون سيدا إن كان الكلام على البشر مثلا كمثال فإن الله إذا اصطفى من البشر رسل فإن الرسل هم أطيب جنس البشر وإذا اصطفى من الرسل محمد عليه الصلاة والسلام فإن محمد أطيب جنس الرسل فاهم؟ يبقى من جهة هم اطيب جنس البشر جنس بني ادم م? وهو اطيب جنس هؤلاء الطيبين عليه الصلاه والسلام فمن صفات الطيب الذي يصطفيه الله عز وجل سواء كان من الصالحين من العلماء من النبيين من المصطفين من الاخيار من السابقين من الطيبين من ايا كان المهم له صفات الصفات دي ذاتيه كاننا بنتعرف على تركيب ذاتيه مكون ذاتي له في اخلاقه كذا وكذا كانك بتدرس حاجه مكنه بس العرض ده كمان مش متعلق بمكنه ده متعلق بحاجه شبهك انت مكنه زيك فكانك من جهه بتتعلم امثل صفات هذا المكن اللي هو بني ادم م? عشان تاخد فكره عن امثل صفات هذا المكن من جهه وعشان تصلح مكانتك انت اللي هي نفس النوع ونفس التركيب من جهه اخرى فاهمين؟ فهناك من الناس من طيبهم الله فصاروا جنسا طيبا فلا تميل انفسهم الا من المطاعم الا اطيبها فزي ما قلت لك الطيب ما يميلش الى الدخان ما يميلش ان هو مش عارف ياكل ايه يشرب ايه ينفس ايه يشرب جوزه ايه مش عارف ياكل اكل شكله ايه بل بالعكس يحب العسل يحب الحلواء يحب الطعام الهنيء المريء الذي يكون قدره كل تغذيه وطعمه كل تغذية فإذا أكله استمر به بدنه ها وطيب فمه ها يقول لك أنت واكل حاجة حلوة أنت واكل حاجة ريحتها طيبة حتى في الأكل وده وارد ده وارد فاهم؟ تميل نفسك كده ولما تيجي تقول له طب كل ده طب كل بصل طب كل فسيخ طب كل مش عارف ملوحه طب كل كرات طب كل مش عارف ايه من منقوعه في ايه طب تحس انه يأنف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأنف من هذه الاشياء ليس عن تحريم انما توافق توافق تركيبي زي ما الخبيث بيموت عشان حاجه زي ايه افيون ومخدرات وحشيش ودخان بيموت ويشتريها بدم قلبه كما يقول العامه ليه؟ من الخبث فتحولت النفس لا يختار من المطاعم الا اطيبها وهو الحلال الهنيء المريء وعرفنا الهنيء وعرفنا المريء الهنيء هو ما يحدث سعاده وما يحدث سرورا فاهم عارف انت الاكله الحلوه اللي بتخليك تبقى مبسوط هم؟ والعزومه الطيبه والنوع الطعام اللي انت بتحبه وبتحب تاكله لما تسمع اسمه تقول يا ريت انا نفسي فيه فيحدث لك نوع من الهناء وهو السرور والشعور الطيب والمريء هو الذي يمشي في البدن فيمري فيه لا يؤذيه بل ينميه ان كان المفروض ان كان الطعام ده بيقوي العضلات يقوي العضلات ان كان ده بيقوي النظر يقوي النظر إن لكن لما يكون بقى الطعام انت جسمك مقلوب يخش الطعام المفيد يبقى معاك مضر فاهم وبدل ما يقوي نظرك يجيب لك عمش وبدل ما يقوي عضلاتك يجيب لك ضعف وعاملين معاك بين مقلوب فاهم ليه لانه حرام لانه ربنا غضبان يعني الناس العامه يقول لك ايه؟ يقول لك هي مش بالاكل، ده الفقير بياكل عيش ودقه وما شاء الله صحته قد كده. ده كلام صحيح، صحيح ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل المريء هو الذي يجعل الطعام مريئا. يعني انت يعني انت في بدنك في حاجه اسمها معامل تمثيل غذائي. عارفين السياره لما بتكون جيده جدا يقول لك ده بتحرق الوقود 100%. ويقول لك لا ده في حريق نيل البنزين بيخش ويتفرق نص ونص ولا أبدان البشر في خلق الله لها قريبة من هذا المعنى والله المثل الأعلى صنعة الله ليس لها مثيل فهم ففي حاجة اسمها حرق الأكل فهم بيسموه بتوع الطب آه معدل التمثيل الغذائي معدل التمثيل الغذائي اللي هم بيسموه في لغتهم الـ ba... الـ ba... الـ ba... basal metabolic rate بيسموه basal الـ metabolic rate معدل التمثيل الغذائي ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان انت داخل لجسمك شويه طعام، المفروض دول لما يتحرقوا يدوا نتائج كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، شويه دهون، شويه كربوهيدرات، شويه حراره، شويه سعرات، وحاجات زي كده. فلما بيخشوا في واحد ياكل كتير جدا وجسمه يستفيد ب 10% من الطعام، وعنده انيميا، وعنده في عظمه مش عارف مشاكل، وعنده في عضلاته مشاكل وعنده في اعصابه مشاكل وعنده تراكمات غريبه فاهم وعنده على الشبكيه مشاكل وعنده مع انه بياكل كتير ليه لانه الجسم لم يجعل الله عز وجل الطعام في بدنه مريء والتالي بياكل شويه طعام بسيط جدا وانواع مش جيده لان الطعام انتم عارفين منه ادنى ومنه اعلى والله عز وجل يقول اتستبدلون الذي هو ايه ادنى بالذي هو خير فمنه خير ومنه ادنى يعني دي مساله لما تيجي تقول والله ده طعام ادنى من غيره دي مش مش سب ولا كفر نعمه ولا بالمقارنه هو كله نعمه وفضل لكن بالمقارنه ها فالبصل والثوم والكراس والعدس والبصاره ادنى من العسل النحله وما شابه مش كده؟ فلما بيخش هذا حتى الادنى والله يجعله مريئا ها يستفيد البدن منه بفضل رب العالمين هذه فضل هذا فضل يؤتيه الله من يشاء وهذه بركه يحدثها الله في الاجساد والقلوب والابدان فاهم الطيب اولا يميل نفسه للطيب من الطاعه فاهم فمن من من لانه لا تميل نفسه لان هو طيب فمن بركه الله فيه ان تميل نفسه للطيب من جهه فدايما يختار الايه الذي هو خير ولما يخش الذي هو خير مش عنده بقى الحريق ني كما يقول العامة لا ده المسألة عنده فيها بركة فيستفيد البدن بكل قدر يستفيد البدن بكل قدر فاهم بحيث انه ايه يستفيد استفادة تامة يبقى من جهة هيبقى هنيء لأنه خير واحد مختار الحاجات الحلوة الطعام الذكي فكل ما بياكله بإيه كل شهوة ليها سرور في النفس كل شهوة ليها سرور في النفس الطعام شهوة مش كده والملبس شهوة والمناكح والنساء شهوة كل شيء من ده لما بيحقق الإنسان شهوته فيما يرضي ربه بيحصل له نوع من النشوة نوع من الايه السرور هذا السرور يسمى هنيء يسمى هناء وانت بتقول فلان ده ايه عايش عيشة هنية فاهم يعني تدخل عليه السرور فلأنه تميل نفسه إلى الطيب من الب... من المطاعم فيبقى هيكون سبب للهناءة ومن جهة مم. مريئا كل اللي داخل ها، بيمري عشان كده بقول لك مطرح ما يسري يمري فهمت؟ الذي يغذي البدن والروح احسن تغذيه الطعام عموما الطعام عموما لما بيكون حلال طيب بيقوي البدن ولما بيقوي البدن قوة حقيقية بفضل الله من مباركة هذه القوة المباركة بتحدث في النفس انشراح تلاقي ناس بتاكل أحسن أكل من حيث الصورة وتشرب خير الشراب وتنفق كثير وهي معقدة نفسية مكتئبة حاسة بالكرب ليه؟ لأن هذه الأطعمة قد تكون حرام وقد تكون يصاحبها الخبيث الكثير فلما تدخل لا تكون هنيئة مريئة وإن كانت في نظرهم شكلا هنيئة هي لا هنيئة إن لم تحدث السرور المطلوب وإن تصورنا فلا تكون مريئة وبالتالي حتى لو تكون لحم أو سمن يعني بقى سنين إلا إنه لا ينشرح به الصدر ودي سر غريب سر غريب انك تفهم ان ليه بعض الاغذيه والادويه ليها ارتباط ليها ارتباط براحه البدن وبراحه الجسد لانه اذا بارك الله في الطعام لا يغذي به العظم واللحم فقط بل يغذي به الوجدان مش بس العظم واللحم ذاك الانسان اللي بياكل حلالا طيبا ويرضى بالقليل ويجعل الله له بركه نسال ان يرزقنا ذلك بيبقى ياكل ويرتاح وينام قرير العين وتحس ان الطعام دخل فاي كان له غذاء ودواء وقرة عين واحد تاني بياكل وبعد ما ياكل بيجي له مغص وبياخد مهضمات ويقعد طول الليل تعبان اخر تعب وبعدين بعد كده تبص تلاقيه قرفان نفسيا وعصبي وانعكس عليه من الامه مع الطعام والشراب عقده من جهه الاكل وعقده من جهه الناس فده غضب مش معنى مجرد من اكل معين يبقى غضب لا انا بتكلم لما يكون هذا هو غالب الحال بما ينعكس فينحرم فيحرم بذلك خيرا بدن وخيرا وجدان عشان كده بيغذي البدن والروح احسن تغذيه مع سلامه العبد من تبعته كل عبد ياكل لقمه يشرب شربه يسال عنها يوم القيامه الصالحون الطيبون يخففون عن انفسهم تبعة هذا السؤال في الدنيا بايه؟ بان هم ماشيين مظبوط فتجد انهم كان من فضل الله عليهم ان تركيبهم الطيب جعلهم لا ياكلون الا الحلال ابو بكر الصديق اكل تمرة وجدها في داره والقاعدة الشرعية ان كل مال تجده في سلطانك في سلطانك مما لا يشاركك فيه غيرك فهو ملكك يعني انت دخلت لقيت في بيتك فاكهه محطوطه على منضده او على ومحدش انت اللي جايبها هو بتاعتك ما دام ان المكان ده مش بتاعك وبتاع اخوك وبتاع عمك وبتاع الجيران فاهم يبقى بيتي سلطاني ومكاني مش دخلت بيت واحد تاني فاخذ لقى وجد تمره في بيته فاكلها فلما اكلها وابتلعها علم انها لغلام له فساله فقال هي من مال تكسبته من كهانة عملتها في الجاهلية غلامه ده كان في الجاهلية بيعمل بالكهانة وتكهن لبعض الناس وبعدين كان عليهم فلوس خد منهم فلوس اشترى من هذه الفلوس ايه تمر فكان هذه التمرة من هذا المال الذي تكهن به طبعا هو لما اكلها ابو بكر اكلها على اصل الحل وما يلزموش اي حرارة في اي ندم ولا زعل لكن كأن أبو بكر اللي هو مثال الطيبين ها واعلى انموذج بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الطيبين مثال الطيب كان الثمره كما لو كانت ميه نار دخلت معدته فوجد نفسه انه حريص انه م? يرجعها فاخذ يستقي ويستقي يعني يدعو القيء فاهم زي ما تحط صباعك كده في في حلقومك او في بلعومك لايه؟ لتاتي حتى كادت تخرج روحه فاهم؟ وهو يقول اخاف ان اقابل ربي وقد اكلت من حرام مع انه لما اكلها هي في حق نفسه وعلى الحكم الشرعي هي في حقه ايه؟ حلال لكن هي انفت الطيبين زي ما الخبثاء بيحلو لهم اكل الحرام يقول لك بس لايمني بس طول لي ده حد يلاقي يا عم ما كله بياكل وفي احلى من اكله ده والعياذ بالله فتحس ان النفوس انتكست انقلبت عافانا الله واياكم فلما بيكون الطيب من رحمه الله به انه بيتحرى وبعدين تميل نفسه التركيبيه مش الى بقى الحاجات الدنيه بل الى الذي هو خير ها فيدخل عليه بالهناء من جهه لان السلسله ماشيه مظبوط ويحدث الله له بركه في نفسه يبقى ده الخير الدنيا وهي في الاخره لما يسال عن المال من اين اكتسبه وفيما انفقه لما يسال زي ما سمعنا في صلاه العشاء يومئذ ايه, إيه؟ ولا تسالن فأتى أتت امرأة رج... الرجل بسباطة من تمر فيها رطب وسأل النبي عن زوجها فقالت إنه يستعذب لنا الماء أو يستعذب ماء يعني يدور على بير ومكان كده في مية إيه عذبة فلما علم بالنبي استعذب له ماء وأتى له ويأكل التمر فشرب منه فأكل التمر وشرب الماء وقال هذا من النعيم الذي تسألون عنه هذا من النعيم وده إشارة إلى إني كوباية الشاي والمية الساقعة والفاكهة وطبق الفاكهة وطبق البطيخ والطعام والشراب والدجاج والحمام والسمك والأكل والشرب وها وكل ما تأكلوه السندوتشات والفول والطعمية كله كله يعني كله من النعيم الذي سيسأل عنه العبد فاهم فلما يكون ماشي السلسله مضبوطه من مقتضى صفات الطيبين في مطاعمهم ومشاربهم يبقى حقق ايه نمرة واحد حقق الهناء نمرة اثنين تغذى بدن وروحه نمرة ثلاثة سلم من التبع يوم القيامة وفي الدنيا ايضا اما الانسان يكون مرتشي تبص تلاقيه كان زمان لما واحد يكون مؤذي ويكون بقى عمال يعبي في بطنه وبعدين تيجي عليه مصائب يقول لك اللي كانوا بط بط هيخرجوا وز وز مش عارف ولا يقول لك كانوا وز وز خرجوا يعني ايه؟ يعني كما انه تنعم بنوع نعيم كثير ها هيخرج منه وهيبوظ من كثر ما يقع عليه من البلايا والمصائب والتبعات من جنسه اهو البط زي الوز ما ده حجم واحد وبس فاهم؟ فنفس الحكايه لو واحد ماشي في الطريق المعوج يبقى اللي برضه اللي اخذوا من نعيم كذا وكذا سيخرج منه يبقى دي من تبعات الدنيا بينما الطيب يسلمه الله لا تبع في الدنيا ولا في الاخره لا انت عمالين مرتشي يدوروا عليك ولا حرامي بيدوروا عليك ولا كلت مال يتيم فيهلكك الله بالبلاء في الدنيا قبل الخزي في الاخره ولا انت نهبت نهيبه وعمالين يدوروا عليك ويتتبعوك ها فتسجن وتلقى من الهوان والجوع بقدر ما لقيت من ايه من الشبع والعز ابدا فاهم فيكون له ايه من السلامه من التبع قال وكذلك يبقى من حيث الايه من حيث صفات الطيبين في في المطاعم كذلك لا يختار من المناكش الا اطيبها وازكاها لفظ مناكح لفظ تقريبي يقصد به مواطن ذلك النكاح لغة هو الضم والقرب بل هو شدة الضم وسمي الزواج به من باب تسمية الشيء بسببه وإلا فالزواج ما اسموش نكاح الزواج في اللغة ما اسموش نكاح اسمه زواج وزواج من الزوج والزوج ضد الفرد صح؟ مش انت بتقول اعداد فردية واعداد زوجية؟ يبقى الزوج عبارة عن ايه؟ فردين فاجتماع فردين تم منه زواج زوج وزوجة فتسميات مجتمعة من أفراد تكون منها زوج فهم؟ من كل زوجين اثنين ولذلك يسمى تزوج ويسمى زواج لكن في الفقه اسمه ايه؟ في الشرع اسمه نكاح فاهم؟ مع انه في اللغة ملو- ملوش المعنى ده لكن تسميته هذه ايضا مستعملة في اللغة ومستعملة في الشرع وهي تسمية الشيء بايه؟ بسببه فالضم لا يترتب الا بالزواج صح؟ الضم لا يتحقق الا بالزواج اللي هو النكاح فالنكاح لا يتحقق الا بالزواج فسمي الزواج ايه؟ نكاح فهم؟ فهم؟ وسمي حقيقة التزوج منكح لأن ده موطن الضم فمن صفات الطيبين ان هم لا يختارون منكحا الا طيبا يعني موطن الضم موطن النكاح الا طيبا كيف يكون النكاح طيب خمسة مقتضيات تجعل النكاح طيبا اولها اولها سلامة دين الزوج الناكح اللي هو المتزوج الناكح سلامة دين أو بال أو بال بالكلام اللي قرب ليكم دين المرض في, المن في الناكح ودين المرض في المنكوحة دين وابتغاء دين من النكاح خد بالك دين مرض إذا جاءكم من ترضون دينه لأنه كل كل المسلمين عندهم دين لكن منهم دينهم ما يرضي ومنهم دينهم ما لا يرضي فالفساق والفجار ومن ومن آه، آه، دنت مراتبهم ودنا ذكرهم دينهم ايه؟ غير ايه؟ غير مرضي عند الناس يقول لك فلان ده حرامي ده فلان ده فاسق ده فلان ده بيصلي بالكاد او لا او كذا فده عنده حتى وان كان عنده دين لانه مسلم م- لم يكفر الا انه دينه غير مرضي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وايضا في الحديث تظفر بذات الدين ذات الدين آه. طب ما هو مش هيتجوز المسلم ولا المسلمه لكن متى تسمى المراه ذات دين لما دينها يبقى مرضي دلوقتي لما يكون قدامك 100 امراه مسلمه ما بين متبرجه وما بين لابسه شرب وما بين بتصلي بالعافيه وما بين ابوها بيضربها عشان تصلي وما بين مش عارف ايه وما بين وما بين كويس ومن ومن منتقبه وما بين منتقبه برضه تعبانه وما بين منتقبه نص تعبانه ومن منتقبه ثلاث ارباع تعبانه وبين منتقبه ربع تعبانه وبين منتقبه كويسه وبين يعني انواع الايه؟ التشكيله كلها. فاهم؟ فمين اللي هتبقى ذات دين؟ مين هتبقى ذات دين؟ مش كل المسلمات مش ال 100 امراه. من تعلم في هذه في في هؤلاء المئة ب- بأنها انها سليمه الدين فاهم يبقى نمرة واحد دين المرض في الناكح نمرة اثنين دين المرض في المنكوحة نمرة ثلاثة ابتغاء دين من النكاح معروف ان النكاح في الاسلام او النكاح عند الناس له م- له مذاهب لو انت جبت عشرة وسألت هتتجوز ليه؟ يقول لك عشان يبقى عندي اولاد عشان اسم العيلة يمتد عشان احنا عندنا عيلتنا مش عارف ايه ولازم اجيب عيل عشان ي... انت هتتجوز ليه؟ يقول لك انا عشان انا بحب النساء واحب ال- المتعه ومش عشان ما يبقاش في حرام وانت هتتجوز ليه؟ يقول لك عشان اخش دنيا طب ما انت دخلت دنيا من يوم ما اتولدت يعني انت وانت هتتجوز ليه؟ يقول لك عشان خاطر واحده ت- يعني واحده تستتني ولا ولا ولا هو يستتها وانت هتتجوز ليه يقول لك عشان خاطر يعني اهو سنة الدنيا كلنا كده ابويا اتجوز وخلفني وانا برضه والخ- والعاشر لو انت جاوبت العشرة هتلاقي العشرة واحد منهم هيقول والله انا هجوز لانه الزواج يعين على طاعة الله تعالى وفي نفس الوقت معين المرأة اللي هتتزوجها على العلم وأكثر معين للرجل المرأة وأكثر معين للمرأة الرجل وأكثر فاتن للمرأة الرجل وأكثر فاتن للرجل المرأة فلازم تعرف ان مراتك واحد من اثنين ملهمش تالت يا اما هي اكثر واحده خربة بيتك ومخلياك عايز تشوف قطر ما فيهوش سواق تقف قدامه ومخلياك انقص الناس دينا يا اما هي سبب ما انت فيه من تقوى ودين فهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تزوج امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر والحديث حدثنا وأحد أهل السنن وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله وأيضا ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء وفي الآية زين الناس حب الشهوات من النساء وجعل على رأسها النساء والعلماء يقولون أعظم فتنة تصيب الرجل في امرأته تكثر عليه من المطالب فيترك الدين بسبب حرصه على الوفاء بمطالبها فتقول له يا فلان انت ليه مش متعلم؟ انت راجل يعني طول بعرضه وعايز والحمد لله بتقدر تاكل وبتشرب انت شحات يعني مش بت... وعندك وسع ليه مش متعلم دينك؟ يقول لك والله اكل ال- ال- غلبان النساء طلبات كتير ومصاريف العيال وبشتغل شغلتين وبسافر واروح واجي مش فاضي يغلب على كثير من الناس ان فتنه النساء هي ان يفتن رجل اجنبي باجنبيه عاريه او دعته لنفسها دي فتنه عارضه ممكن تحصل لك مره في العمر وتتوب وتستغفر و... لكن الفتنه اللي موجوده اللي موجوده في جيبك اللي كل ما تصلحها تنط زي البرغوث مش هتقدر تصلحها ابدا واحد يقول لي لا هطلقها هطلقها هيبقى في قايمه وفي نفقه وتبيعك القميص اللي انت جايبه من صدماوي ب 15 جنيه وعمال تكويه وتغسله وتستناه فبالتالي زي البرغوت لا يمكن هيروح هتجيبه من هنا يجي لك من هنا فان كان خير فهي خير كثير ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة نفس الكلام في الرجل إن كانت المرأة برغوث فالراجل حنش لأن البرغوث بيلدع كده مستخبي وهي ما بتقدرش تمنعك لكن انت بتقدر تضرب وتقدر تشتم وتكس وتطرد وتعمل وتسوي وتطلق وتشرب وتعمل راجل عليها تلاقي نفسك بره الراجل في الشغل هزقك وصاحب الدكان ما قبضكش ومش عارف اللي ليه عليك قسط قبلك كاد يديك على قفاك من كتر ما ما دفعش اللي عليك فكلهم مش لاقي نفسك تعمل راجل تروح البيت المكان الوحيد اللي تبقى حريص تعمل فيه راجل هو البيت فتزعق شويه اللي هو زعقهم لك الراجل بتاع الشغل وتطلب منك فلوس تروح عامل عليها نفس الشويه اللي هي عملته مع الراجل لما طلب منك القسط فاهم وتقول لك العيال عايزين كذا او كذا او تطالبك بعض الامور تروح ايه ضاربها زي ما كان دوكا مسكك وكان خلاص هيلطش لك فت... فالرجل هو اعظم فتنه للمراه والمراه هي اعظم فتنه للرجل وفي المقابل لو قلبت الدفه هتجد هي اعظم معين على الخير فهم وهو اعظم معين على الخير ولذلك بيشتد تشتد الوطأة عندما يتزوج رجل فاجر امرأة صالحة فلا بد يكون من مقتضيات النكاح الطيب ان يبتغى بالنكاح ايه الدين انت فاهم الدين ما يجيش واحد يقول لك يقول لمراته انا هذل انفاسك انا هخليكي يعني واحد يقول لمراته في خصومه انا هخليكي تقلعي النقاب وهخليكي ترجعي للتبرج وهخلي الناس كلها تتفرج عليكي وحش راجل كافر بقى يعني بيجاهد بيجاهد في سبيل الشيطان مش في سبيل الله لما انسان يوصل بين الحال الى انه ممكن يقول لامرأته هذا الكلام فاهم اعتقد ان ده يبقى ايه عدو لانه بيقوم بدور ابليس عشان الله واياكم حتى وان كان مسلم لكن بيقوم بالدور الذي لا يقوم به الا الشيطان امال انت دورك ايه انت دورك ان انت تكون سبب لتعليمها سبب لهدايتها صبر على عيبها يعني باختصار انا مش هشرح طبعا يعني هو في في الشمائل اربع دروس في التربيه الزوجيه في شرح حديث ام زرع من خلال شرح التحوي يا ريت تسمعوهم يا ريت يسمعهمش عشان يعني يا ريت باي طريقه اسمعهم حتى هم موجودين على ال على ال الكمبيوتر اللي هو ال- النت موجودين عليه واخد بالك وهم تقريبا موجود العناوين بتاعتهم ففي اربع شرايط التربيه الزوجيه اسمعهم احصل عليهم كده واسمعهم مجانا واسمعهم مع نفسك مهمين للغايه فيهم بقى الكلام اللي ايه اللي انت بتضحك عليه او بتحسه ان انت لكن احنا محتاجين له جدا لكن انا بتكلم دلوقتي في مش التربيه الزوجيه وعلاقه الرجل بزوجته وزوج- والزوجه بزوجها انما اللي بتكلم عليه اساسا هو ان يبتغى بالنكاح ايه الدين هتتجوز ليه؟ هتجوز نمره واحد ده- ده, ده اللي هو اللي هو نمره ثلاثه دي نمره واحد آه، جريا على سنه الله في الخلق لان ربنا نظم الكون على انه ايه؟ انه يحصل نفس صح؟ صح ولا لا؟ فاهم؟ وربنا خلق الناس من ذكر وانثى فاهم؟ وجعلهم يتناسلون سبحانه وتعالى ومن اياته ان إيه؟ من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. المهم انك تعرف ان دي سنه الله في الخلق، يبقى اذا هتزوج جريا مع سنه الله في الخلق. اثنين هتزوج ليه؟ هتزوج لاحصان الفرج وغض البصر. ليه؟ ل- لأعين نفسي على طاعة الله تعالى. أربعة هتزوج لأعين امرأة على بر. آخد في نفسي أجر. أنا كده كده لازم يبقى لي شريك. بمقتضيات الفطرة وميل النفس والجبل فأنا لما آخد ثواب في الشريك ده هيبقى ثواب عظيم جدا لأن هو لازم يكون معاك شريك فلذلك كم من رجل يدخل الجنة من باب امرأته وكم من رجل يدخل النار من باب امرأته واعكس أيضا كم من مرأة تدخل النار من باب زوجها عصت وتعدت و... أخر يشتكي لي مشكلة بيقول لي أنا دلوقتي معايا زوجة وأنا شغال في الجامعة وشغال في موطن فيه فتن شديدة جدا جدا وأنا ديني كان أحسن من كده بكثير أنا بحكي مشكلة التعليم أنتوا طبعا من باب ما بالوا أقوام يعني مش فلان ولا علان وزوجتي بتحب قيام الليل وأنا بكون موجود في الفتن دي طول النهار وأنا كنت بعاني منها جدا فبكلمها وبقول لها وبقى طالبها بحق الشرعي فدائما آه، تت- تتذ- تت- يعني تتململ مني تقول لي انت ما بتقراش انت مش عارف ايه انت ما بتحبش النبي يا اخي انا عايز اصلي قيام ليل انا يعني الى ان احس بان هو نفسه بتميل الى ما كان يستقدسه ويستشنعه من نفسه المرأة دي لا تدري انها ستدخل جهنم الا ان يشاء الله من باب قيام الليل تصور بقى عشان تفهم الفرق بين العلم والدروشه العابد جاله القاتل قال له انا عايز اتوب قال له يخرب بيتك هتوب اكلت 99 نفس توب توبت ايه اللي بعد 99 نفس عمل فيه ايه؟ قتله العابد بيعمل كده ايه؟ ايه قرفا من الاكل بقى ويعني وحبا في الذكر فاهم؟ فظل فهلك فاهم راح للعالم العالم قال له من ذا الذي يحول بينك وبين التوبه واعمل كذا وسوي كذا وسوي كذا ونجاه فالمرأة عندما تظن أن قيامها لليل أقرب ب- بها أو يقربها إلى الله عن إجابتها لزوجها يا إخوان لازم تعرف أن المقصد الشرعي من الزواج 99 و9 من عشرة منه حفظ الفرج واحد من من اللي هي اللي باقيه بقى الواحد من ألف واحد من مليون ها امور اخر كالتعاون على الصلاه والتعاون على الذكر لان الصلاه والقيام والبر ده موجود مطلوب منك متجوز او مش متجوز فاهم طب ليه الجواز ده معمول عشان ايه تقول لي معمول عشان اخليها تصلي ومعمول عشان اخليها تقيم الليل معمول عشان حفظها القران لا 99.9 من عشرة من مقاصد الزواج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه معين على الصلاة معين على الذكر معين على التسابيح على أصباح الذكار والمساء معين تتصدق ب 15 جنيه لا فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وبالتالي لو استطاعت المرأة أن أن تفي بهذا المقصود يبقى استفاع حققت خطة نجاح في الزواج مقدارها قد ايه الخطه دي خطه النجاح 99.9 من عشرة فاهم حتى لو فشلت في الواحد من عشرة اللي باقي ف- لكن لو أقامت الواحد من عشرة وضيعت 99 تبقى خطة فشل ملهاش مثيل فاهم؟ فالمرأة المتزوجة أقرب ما يقربها إلى ربها هو إعانة زوجها على غض بصره لأن الله شدد ألا تروا أن الذي يزني وهو غير متزوج يجلد وما أسهل الجلد والذي يزني وهو متزوج يرجم حتى الموت ايه سر تغليظ العقوبة؟ مم. غلظ الجرم تغليظ العقوبة فرع عن غلظ الجرم فاهم؟ لما تخرق عين غير لما تقطع تقطع رقبة صح؟ فما تجيش العقوبة في العين أشد من العقوبة في الرقبة ينفع؟ لكن ليه جت العقوبة بالرجم؟ لأن الجرم مغلظ، مغلظ إزاي؟ ما هو ده شاب وده شاب لا هو قضى الله من الشرائع على امرأته أن تمكنه من نفسها وأن يكون محراب قربها من ربها فهم بحيث يسقط عنده الميل إلى هذا الفحش وهذا الباب الواسع من التخفيف على مقتضى الشرع مش على مقتضى العرف أنا بتكلم على الشرع والشرائع مركبة بعضها على بعض ولا الشريعة متركبة على الدستور؟ ها؟ يعني الشرع أحكامه متركبة على بعضها مش الشريعة متركبة على عادات أم إبراهيم وعلى معاداة أم سلوى أم ليلى لكن متركبة على بعضها البعض فاهم؟ فالشرع الذي شدد على الرجل هو الذي قضى له في امرأته حيث أنه أذن له بعض أهل العلم يقولون من بديع شرع الله تعالى أنه لما ذكر ما يتعلق ببين الرجل والمرأة احنا عارفين ان الشرع دايما كل حاجه يقول لنا اعملوا فيها كذا وكذا وكذا وكذا صح؟ يخش العبد يستنجى يعني يتبول او يتغوط يقضي حاجته في دورة الميه من غير صلاه يقول له وانت جوه اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا مش كده؟ مش في احكام بكده؟ طيب ولما يجي العبد يغتسل ويقلع خالص ويغتسل ويختلي يقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا صح؟ كل حاجه فاحنا ممكن نيجي في الشرع ندور على ايه لما تقعد بقى انت ومراتك وتقفل نفسك اوضه عايزين بقى اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا مفيش غير حدود عامه كنا لباس لكم وانتم لباس لهن فاتوا حرثكم أنا شئتم فالعلماء بيقولوا وترك التفصيل في هذا المقام وهو من رحمة الله بخلقه في تشريعه حيث أن أوسع الخلق وميولهم لا يحصيها إلا الله فهم؟ ففتح لهم باب الإثم وضيق عليهم باب الحظر اتقوا الحيضة والدبر اتقوا الحيضة والدبر وبعد كده اعمل اللي انت عايزه طب ده في حاجات تكتف وفي حاجات فضيحة وفي حاجات عيب قوي وفي حاجات ما يصحش وفي حاجات تخلي الواحد يعني يغطي راسه ويحط على راسه حلة من كتر الكسوف فأتوا حرثكم أن شئت فاهم؟ ليه؟ لأنه في واحد ما بيشبش الحاجات الفضيحة دي واحد تاني يشبهها في واحد ما تملش نفسه الحاجات العيب دي واحد تاني تميل نفسه فاهم؟ فجعل حدود عامة من باب الإذن فاهم؟ بحيث انه يبقى ايه هذه الحد- الاطلاقات هذا المجال الواسع زي ما بيقولوا في الطب الحقل الواسع الفل- في المجال الواسع في الشغل ها تشتغل زي ما انت عايز ده موجب ليه؟ موجب ليه؟ لا موجب للتح- للتحذير للحذر موجب للتغليظ موجب للتشديد في التعدي فاهم؟ لما بتيجي بقى الشرائع يخش فيها الاهواء والعادات ما بحبش كده وانت ما بتبطلش قرف وانا عايز اقيم الليل وانا ما بحبش الرسول وانا مش احسن لي اصلي ركعتين من القرف بتاعك ده وانا مش هو كل يوم هو كل حاجه امبارح كل مش عارف ايه الكلام ده كله ها يعمل ايه؟ يدخل الامور في غير الشرع يفقد الانسان المجال الواسع اللي الشرع رسمه له ما يلاقوهوش لانه لما راح علم الخير ما لقاش الخير لقى الشر فاهم؟ وام الخير فاكره ان هو ده الخير فاكره ان هي ولذلك كثير من الاخوات يشتكين مر الشكوى من ان حالهن بعد الزو- بعد الزواج قد تبدل فكانت تفطر بالقرآن الليل ومن متابعة الدرس ومن تفريغ الشرائط ومن متابعة مدرسة العلم ومن مجالس الذكر وهي بنت ليه؟ لأن غالب البنات ما بيشتغلوش الملتزمات يعني ما بيشتغلوش غالبهم في الغالب لكن انت من اول ما بتاخد الاعداديه ابوك بيقول لك عبد ما تشوف نفسك كده انت هتستنك قاعد جنبي كده على طول حتى في الاجازه في الصيف في البتاع فتلاقي نفسك ايه بتحاول تشوف نفسك برضه عشان خاطر تفك الموضوع تاخد الثانويه ابوك يقول لك بقى ايه شوف نفسك كده عشان تجهز نفسك انا مش معيش حاجه اديها لك واتجوز نفسك وتيجي في الجامعه تلاقي نفسك بتروح الكليه يوم وبتشتغل على التاكسي يوم تروح تشتغل في المطعم يوم تشتغل تبيع مش عارف ايه تعمل ايه تقف في المحل المهم فانت مشغول باستمرار الاخت من ساعه ما التزمت ولبست الحجاب في الاعدادي السنه والجامعه وهي في البيت وحتى الكليه ما بتروحش ويوم الامتحانات تفكر تاخد كشاكول وقاعده في البيت فطبعا ابوها مش هيقول لها بقى ايه ما تخفي نفسك وتشوفي لك حاجه مش زي الولد فطبعا بيوفر لها فبتجد الوفره في الوقت اكبر فبقى عندها جهد في الطاعه وجهد في المذاكره اكثر من الرجل ليه؟ لان الرجل الحال انا بتكلم عن الغالب كما هو الحال مفيش واحد منكم يقول لي ما انا ابويا قاعد مقعدني في البيت وما لا خلينا في انا بتكلم عن الغالب عشان ما حدش يطلع لي كده المهم انه ايه تجد المراه بيبقى عندها فتنها مثلا كم سنه مثلا ملتزمه او يعني انا برضه بقول على التسميات اللي بينا الى ان تتزوج خمس سنين ست سنين تلتزم وهي عندها 18 تتجوز وعندها 24 سنه او 22 سنه او 26 سنه فيبقى ما بين أربعة لست ثمان سنوات تكون حفظت القرآن وحضرت في دار دار ابن فلان ودار ابن فلان ودار ابن فلان وبقت معلمة وبقت بتحفظ وتدي درس ويجي ياخدها عوكل ويتجوزها واخد بالك وإيه وي- ويبدا يقول لها بقى ايه ما تخرجيش وما تعمليش وما تسويش وما تعمليش وما كذا وما يديهاش بديل المهم هي مش واخده بالها ان ربنا فتح لها باب ركزوا في الجزئيه دي ربنا فتح لها باب تبقى اشد من الباب اللي كان عندها القربات يا اخوانا الى الله مش احنا اللي بنحددها ولا نحدد مقاديرها يعني احنا لما نيجي نقول اعظم العبادات مش انا اللي اقول ابن مسعود رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اي الذنب اعظم حب يعرف الذنوب وقالوا برضه مره ثانيه قال له ايه اي العمل افضل فاهم فاذا هما كان كده نعرف منين ان ال- ان العمل ده كبير قوي عظيم قوي من الشرع وممكن يكون العمل ده انا مش حاطط انه كبير قوي كده يعني واحد يحافظ على صلاه الجماعه في المساجد والصلاه لوقتها وقليل الذكر وقليل التلاوه وقليل الاوراد ده ممكن يكون ها شأنه كبير عند الله من رجل يؤخر الصلوات ويقارب بين الجمع بينها ويصليها في بيته مع انه مكسب للتلاوه والاوراد والذكر والحفظ. فاهم؟ وده يكون بين ده وبين ده ليه؟ لأن ده قام على عمل هو من أفضل الأعمال عند الله ومن أحب الأعمال إلى الله صلاته لوقتها. فاهمين؟ فالمرأة المسلمة لما بتيجي بقى الحال ده زي ما حكيت لك كده على وجه الابتسامة وأنت يعني مش هعتبر على الأول فاكر إن أنا أقصد حاجة يعني. آه، بتيجي المرأة اللي تيجي تتزوج تلاقي بقى إيه؟ طبعا هي كانت كل ليلة بتسمع اخواتها او بتنام لوحدها فبتقوم قبل الفجر بساعه وتتوضى وتصلي مفيش عوكل اصلا مفيش لكن لما بقى في إيه؟ ها لما بقى في فبقى في موجبات اخرى الموجبات دي هي بتحس ان ايه منه لله ما هي الله عبد ناقص صوره ما ينتقم منه بس مش قادره تقولها ليه؟ لان من يوم ما اتجوزت من يوم ما اتجوزت ما قرتش الليل ثلاث اربع ايام وبقى لها خمس ست اشهر الا بقى ايه قليل مثلا اذا كان زوجها بيقيم ويقيم معاه قليل والكم اقل مما كان موجود فاهم وطبعا بقى الامر اللي يستلزم مش عارف امور زوجيه والامور الزوجيه لها مشاغل اخرى والمشاغل الاخرى لها متطلبات اخرى فيضيق عليها الوقت وتكثر عليها المهام وتستشعر ان هي اتحطمت واتدمرت وضاع دينها وبقت منافقه لدرجه انا اعرف اخوات احسنهم من الصالحات أصبنا بأم- بحالة نفسية بعد الزواج بشهور بسبب هذا التصور إنها حست إن الزواج بيصيرها منافقة ليه؟ لأن قارنت ما بين الحال ما قبل الزواج والحال ما بعد لما حصل فهم وحصل مناقشة وحصل تركيز ودراية منها وعرفت إن حسن التبعل يعدل ذلك كله ها بدأت تضبط المفاهيم وتتاجر مع الله من الباب الذي فتحه عليها وأن باب حسن التباعد وباب الاستجابة للرجل وعدم الأنف عليه في دعوته إلى- لها دعوته لها لنفسه و و وأن هذا يقربها إلى الله ويفتح عليها من أبواب البر ومن غ- ومن غنيمة الخير أفضل من المقارنة ما هو ده فضل ما هو ده قيام الذكر ده فضل مش إن ده رديء وده لكن ده أعلى منه فهم أخبري من وراءك أن حسن تبعلكن لأزواجكن يعدل ذلك كله إيه ذلك كله الجماعة والجماعات والجمع ودروس العلم والجهاد في سبيل الله والخروج للدعوة اللي هي الحاجات الايه العظيمة في دين الله مش مش مش الص- مش اذكار الصباح وصيام يوم الاثنين اشياء كده بعض النوافل ما تخصش التدنية او التقليد لكن بالمقارنة يعدل ذلك كله المرأة لما بتقى ترتاح نفسيا لما بتكون مش شقيها وعندها اضطراب تعمل العابد والناس انا وانت طبق علينا قصة العابد والعالم انا وانت واحد من الاثنين يعني انا كلنا كده اي واحد منا يا عابد يا عالم وفي كل المواقف وممكن تبقى في انت لابسك في موقف عابد وفي موقف عالم في موقف تتعامل بالدروشه وبالعواطف وحبك للعبادات دون فهم او فقه وفي بعض وفي مساله ثانيه تلاقي نفسك كنت سالت فيها او اتشرحت قدامك او فقهتها فعرفت ان ايه هذا هو الانسب. عشان كده سفينه النجاه عند تلاطم الامواج فاهم؟ وخشيه الفناء والهلاك هو الايه؟ هو العلم، انا الكلام ده مش برضه مش اختراعي. اول من قال بهذا المعنى فيما تعلم وفيما وقفت عليه مالك رحمه الله. قال لهم العلم والسنة وفي رواية السنة هي سفينة النجاة هي سفينة نوح قال لهم السنة من تمسك بها فقد ركب سفينة نوح سفينة نوح إيه هي سفينة نوح هي الموطن الذي جعله الله سبب نجاة عند هلاك العالم صح برضه انت كده ما تحس ان الموطن اللي تركبه هو المهم اكمل خمسه عشان الدرس عشان هنخلص نمره واحد دين المرضي في الناكح نمره اثنين دين المرضي في المنكوحه اللي هي الزوجه يعني اسمها منكوحه برضه ده اسم صح يعني مش مش اسم يعني الثالث امم ابتغاء الدين بالزواج ابتغاء الدين بالزواج أربعة أربعة قيام الزواج على وجه الإيه؟ الشرع إحنا بنطبق في الزواج أنا صعيدي عاجبك كده عاجبك احنا صعايده واللي انا فلاح انا انا مش حاجه خالص لا ما ينفعش مش حاجه اسمها انت صعيدي ولا انت فلاح ولا امي قالت لي ولا ابويا قال لي خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي اقامه الزواج على نظام بقى يعني هنعمل ايه هنعيش ازاي اه الصبح تديك بالشلوت وبالليل تديني بالقفا